السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا في الطريق إلى الله نسير الى الله سبحانه وتعالى وتوقفنا مع معالم الطريق واخذنا اول معلم من معالم الطريق فيما تصلح في عباد في العباد واخوتي وقع في خاطري حين تكلمنا في هذه المساله ان هذه القضيه مما تنكسر له النفس هذه القضية مما تنكسر له النفس وتذل وترق والله جل جلاله يحب من عبده أن يتذلل له حين تنظر فترى كثرة محب الله وعباد الله والمتقربين الى الله والسائرين الى الله تقول في نفسك انا هروح فين في كل دول بجد لما بنسمع عن الصحابه وعن التابعين وعن العباد وعن العلماء وعن الزهاد وعن المجاهدين والاقوياء والشجعان الابطال واحد يقول لا طب انت هتعمل ايه هنروح فين فحين ينكسر الانسان ويذل ويخضع لله سبحانه وتعالى يجد الانسان نفسه فتح عليه في باب لم يخطر له على بال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مش عارف ليه الناس دايما رابطين الآية دي بالفلوس لا ده الرزق في كل شيء يعني أنا بقول ال ال ال ال ال الكلام اللي احنا بنقرأه ده بنقرأه ده من الكتب وانت بتسمعه ده رزقك رزقك ربنا كتب لك الرزق ده سأهولك الكلمتين اللي انت سمعتهم دول نصيبك رزقك اللي ربنا كتبه لك إذا ربنا فتح لك في باب القرآن انك انت تقرا ايات او صفحات ده رزقك فتح لك في باب الذكر ده رزقك فتح لك في الصلاه كم ركعه دول رزقك رزقك فتح لك في صحبه طيبه او داعيه او عالم ده رزقك فتح لك زوجه معينه تعينك على طاعه الله وتذكرك بالله ده رزقك احنا بنقول ان في بعض الاحيان اولاد ربوا ابائهم علي بن الفضيل بن عياض عبد الملك بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دول اولاد ومع ذلك كان لهم تاثير على ابيهم ذر بن عمر بن ذر هؤلاء يعني مش مش ابوه كان ضال وربنا هداه بيه لا لا لا دول كانوا هم اصلا من الصالحين ومن العباد عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وعمر بن ذر والفضيل بن عياض كانوا من الاكابر بس طلع ابنه يدفعه الى اعلى ويعليه رزق فلذلك لما تسال ربنا الرزق سعه الرزق ما تحطش في دماغك الفلوس ما تفكرش ان هي الفلوس وبس الشاهد ايه الشاهد ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى تستوعب كل الناس فابحث لك عن مسلك ومخرج تمر منه الى ربنا سبحانه وتعالى اللي انا عايز بقى ابشرك بيه النهارده في حلقه الذي الذي اريد ان ابشرك به واسعد قلبك بانتظاره كلام ابن القيم لما يقول ايه فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه يا سلام هي كده بس انت حط رجلك وسيب الباقي على ربنا العبد اذا تقرب الى الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك قال الله في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله بس انت هم اعزم اصدق اصدق الله يصدقك اذا بدات وقربت وهميت وسلكت ابن القيم بيقول ايه فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه ابن القيم له في الفوائد كلام كتاب الفوائد يقول ايه فان الله اذا احب عبدا سيره بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره لما تبقى ماشي لربنا صح ويحبك لما يعطف عليك يصرف عنك الشرور ويصرف عنك الهموم ويصرف عنك الآثام ويصرف عنك الآلام عطف وإذا قدر عليك خلاف اللي انت عايزه باللطف يرضيك سيره بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره اللي انت بتحذر منه وبتخاف منه يقيك إياه ولطفه يرضيه بما يقدره وإذا قدر عليك شيئا لطف بك فأرضاك يرضيك يرضيه بما يقدر يقول ايه ابن القيم هنا ايه يقول فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه وتولى تربيته احسن مما يربي الوالد الشفيق ولده فاصلح له امور معاشه ودينه ومعاده الله الملك جل جلال الله الكون كله في قبضته والامور كلها بيده ولا يجري شيء في الكون الا بقدرته وخلقه ومشيئته فامور الفلوس وامور الصحه وامور الزوجه وامور الاولاد وامور ال- الشغل وامور الصلاه والذكر والقران والدعوه والعلم وقيام الليل والنوم والصحيان والاخره الخاتمه والموت والحساب والميزان والصراط والجنه والنار كل ده في ايد ربنا فممكن يدبر لك كل ده جمله واحده تدبير الملك ترتيب الملك لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء لا يشغله شان عن شان سبحانه خلق السماوات والارض في سته ايام قال سبحانه وما مسنا من لغوب يرزق الناس جمله واحده قال ايه وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب سبحان الله العظيم القضيه اذا انت مفكر ان انت يعني هيعجز ربنا ان يدبر لك امر لقمه العيش مفكر ايه الله جل جلاله يدبر لك كل شيء بقدره وقدرته بلطفه وعظمته باكرامه وتيسيره قادر قادر سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالشاهد يا إخوة أن العبد إذا سار إلى الله وأخلص له فإن الله سبحانه وتعالى يعطف عليه ويقيم له حياته فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا فلو كشف الغطاء فلو كشف الغطاء عن الطافه وبره فلو كشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد حبا وشكرا لربه آه آه لو تعرف ربنا بيدبر لك قد إيه ويصرف عنك دي ويحوش عنك ده ويبعد عنك دول وييسر لك ده ويعينك على ده ويوفقك في ده ويقويك على ده وياخد منك ده ويعطيك ده تدبير لو تعرف كنت تحبه كنت تحبه ده ان انت ما تستاهلش ان ربنا يسخر لك كل ده الملائكة والصالحين ده سخر لك السماوات والأرض سخر لك حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك بالتثبيت وهو سبحانه ينزل وهو سبحانه ينزل عليك السكينة اسمع اسمع ابن القيم بيقول ايه فلو كشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد محبة لله وشوقا إليه ولتقطع قلبه شكرا لله ولكن ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات هي دي إن إحنا شايفين الأسباب شايف الشاشة اللي قدامك شايف الشيخ اللي قدامك سامع الصوت اللي واصل لودنك دلوقتي لكن ما شفتش من عشرات السنين ان ربنا سخر اللي يخترعه ده وشوف بقى من عشرات السنين بشر قد ايه في الدنيا كلها مسخرين عشان تسمع انت الكلمتين دول الليله دي انت بس شايف السبب وناسي مسبب الاسباب ابن القيم بيقول ايه بقى بعد كده ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على شهواته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين يا يعني ممكن واحد يعرف طريق ربنا ويمشي فيها وبعدين يرجع تاني اه ايه السبب قلنا سبب من الاسباب المره اللي فاتت اللي هو النفس جبل عظيم وعر شاق في طريق السير الى الله جبل خطير النفس دي ان واحد مثلا ايه جه ربنا اكرمه في رمضان وتاب نفسه تفضل تلح عليه نفسه الأمارة تقول له ده أنت هتقدر تبطل تبطل السجاير لا لا لا لا ده نسبة النيكوتين في الدم مش عارف ايه وايه وايه وايه نفسه تضغط عليه انه يرجع للمعصية تاني فيرجع بعد ما تاب النفس تقول له بقى انت هتقدر تبطل الشلة والصحبة والسهرات لا هتقدر تبطل البت اللي انت بتحبها وتمشي معاها مش ممكن نفسه الكلام ده نفسه جبل هو بس مجرد ما يعدي جبل نفسه عدى عدى منها خلاص انتهينا بس يعدي منها السبب الثاني بقى ودي نقطة خطيرة جدا جدا إلى أبعد حد كل الدنيا بتعاني منها ومحتاجين نفهمها اسمها ايه العصرة التي تصيب قلب التائب بعد التوبة إنسان تاب واحدة كانت متبرجة وربنا كرمها واهتدت ولبست النقاب واحد كان ضال وضايع وتايه في المعاصي وربنا كرمه وتاب وأعفى لحيته بعد شوية أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة ستة سنة مفاجأ إنه بدأ يندم على الالتزام وخلي بالكم هقول قاعدة أن الندم على حسنة يحبطها إن إنسان عمل حسنة صلى ركعتين ورجع يقول يا ريتني ما كنت صليت حبطوا الركعتين مفيش أجر له الشاهد إيه؟ إن ممكن تبقى الأخت دي جاية خارجة رايحة مشوار وهي في ملابس البيت وزينة البيت فبدأت تغسل المكياج اللي هي عاملاه وتلبس ال- الإسدال أو الإدناء آه، اللي هيغطيها كلها بالأسود وقفت قدام المراية بتظبط نقابها فيجي في قلبها عصرة كده أنا إيه اللي خلاني عملت كده أنا بداري كل ده ليه النفس تقول لنفسها إيه يبدو ان انا استعجلت او وهو ملتحي واقف وفوجئ بتضييق من في شيء من حياته يقول انا استعجلت في موضوع اللحيه كان المفروض استنى شويه اما اكبر شويه العصره دي العصره دي الناس فيها فريقين واحد صبر وثبت عدى التاني استسلم للعصرة وبدأ يفكر فيها انتكس ورجع وصعب جدا بعد كده بعد هذه الانتكاسة والرجوع انه يطلع تاني ويواصل السير الى الله انا عايز نقرا كلام ابن قيم في موضوع العصرة دي بيقول ايه يقول وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن كلام ابن قيم وهو فقيه في هذا الشأن ابن قيم بيقول ايه ان كل انسان بيقول كده كل تائب لابد له يبقى كل تائب كل واحد تائب لابد له لابد لكل تائب مش انت بس كل الناس كل التائبين من عصرة وضغطة في قلبه ربنا قال كده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هي دي ان لازم في اول التوبه من ابتلاء سيدنا كعب كعب بن مالك وسيدنا كعب بن مالك لازم كل ما نتكلم عن التوبة لازم ي... ي... ي... تيجي سيرة كعب بن مالك ليه لأن هو في قصة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار العطف وعلى الثلاثة سيدنا كعب بن مالك كان من هؤلاء الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا المنافقين كلهم لما قعدوا قدام سيدنا النبي ده واحد يقول له اصل امي ماتت يقول له الرسول قم يغفر الله لك اصل انا كنت مريض قم يغفر الله لك اصل بنتي كانت جالها مش عارف ايه قم يغفر الله لك كل واحد كذب كذبه سيدنا كعب بن مالك صدق قال له ايه يا رسول الله ما كانش في حاجه انا غلطان الرسول قال طب قوم انت بقى لما ربنا ينزل حكم فيك فلما قام وخرج اعمامه اخواله اخوان زوجته نسايبه خرجوا ورا ايه يا عم انت عامل لي فيها بقى بطل ما تقول زي ما الناس كلها قالت ما كل الناس بتاخد من البنك ما تاخد انت كمان انت يعني تقي قوي يقول فما زالوا يؤنبونني يا ابني اشتغلها شغلانه ما كل الناس شغالين نصابين ايه المشكله خلص نفسك بقى الدنيا فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي قال لحد ما فكرت ان انا ارجع اقول له لا يا رسول الله معلش انا كان عندي ظروف عصره طب العصره دي اتسمت عصره ليه هاتوا لنا بقى سفنجه معانا في الحلقه الجايه عشان نبين قضيه العصر دي وازاي تحصل العصرة احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم